ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام ويحشرنا وإياكم مع أهل مسك الختام مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله يا جماعة قضية مهمة جدا ومسألة يعني أنا بعتبر دي قضية العصر إن ربنا يرزقنا حسن الخاتمة في زمن قلت فيه حسن الخواتيم ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة كان سبب توبة واحد كان نباش للقبور وده مش موضوع ليلادي لكن عايز اتكلم الحته ديت الراجل كان بيعمل نباش للقبور قعد شغال نباش للقبور كان بينبش القبر في اول ليله يدفن فيها الرجل ويبدا يخلع اسنانه اذا كان اسنان بلاتينيه واذا كان في شريحه بياخدها اذا كان في آه، كفن بياخده ويبيعه الى غير ذلك ثم تاب بعد ذلك فساله احد اهل العلم ما الذي حملك على التوبه قال والله لقد نبشت اكثر من ألف قبر في أول ليلة يدفن فيها الرجل ويوجه إلى القبلة فما وجدت أحدا على القبلة يعني مسألة صعبة جدا ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يعني مسك الختام آه النهاردة مسك الختام مع واحد من الصحابة صحابي جليل هذا الصحابي كان نفسه يخش في غزوة بدر غزوة بدر طبعا انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب على الصحابة الدخول لان النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج الحصول على القافلة وحدث ان تحول الامر من مجرد الحصول على القافلة الى قتال بين معسكر التوحيد وعلى راسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعسكر الشرك الذين كانوا يكفرون بالله جل وعلا طبعا سيدنا انس بن النضر ضيفنا هذه الليله المباركه التي اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم دائما على الخير دائما وان يجعلها مسك الختام لنا. سبحان الله ان سيدنا انس بن نضر كان نفسه يخش في غزوه بدر، لكن كان مريض مرض شديد جدا اقعده عن الدخول في غزوه بدر. فحزن مش فرح بقى وقال بركه يا جماعه الحمد لله ان احنا ما رحناش كنا هنموت في طيس لا يعني ما ما قالش كده انما سبحان الله كان حزين جدا حزن شديد جدا لان هم كانوا احرص على الموت من حرصنا نحن على الحياه الا من رحم الله سبحانه وتعالى كان الناس شايفين الاخره يعني وحاطين الدنيا في مكانها الطبيعي الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم حجم الدنيا الحقيقي ومن قبل قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أنس بن النضر كان نفسه يخش في غزوة بدر لكن كان مريض مرض شديد وإذا به يعطي وعدا منه لله جل وعلا على طول بيوعد ربنا بيقول له يا رب والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر يعني غزوة أخرى لا يرين الله مني ما أصنع والله يا رب بس خليني أحضر غزوة تانية وهتشوف أنا هعمل إيه هقدم نفسي إزاي يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وحزبة لله سبحانه وتعالى وتمر الأيام يا حبايبي وبعد سنة بالظبط من انتصار المسلمين في يوم بدر تيجي غزوة أحد ويخش أنس بن النضر والحديث في البخاري ومسلم فدخل أنس بن النضر فلما طبعا عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خمسين رامي فوق جبل الرماة والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم اوعوا تبرحوا الجبل حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير اوعوا تتحركوا ولو رأيتمونا برضو بنجمع الغنائم وانتصرنا برضو ما حدش يتحرك وكان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين فعلا كانت النصرة في بداية الأمر للنبي وللصحابة وإذا بهم ينشغلوا بجمع الغنائم وينزل 40 واحد من ال 50 اللي كانوا فوق الجبل وهم دول اللي كانوا بيحموا بقى النبي والصحابه من فوق بالنبال عمالين بيضربوا المشركين واذا بهم يعني يتاول الامر خلاص الغزوه انتهت ننزل عبد الله بن جبير يقول لهم الرسول عليه الصلاه والسلام امركم الا تبرحوا الجبل قالوا انتهى ال- القتال خلاص نزل 40 واحد يا جماعه خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك لكنه كان يعني مقاتل عظيم أول ما لمح نزول الأربعين من فوق الجبل راح مشاور لأبو سفيان وللجيش اللي معاه وراحوا متدورين من ورا الجبل وانقضوا على الصحابة قتلوا سبعين من خيرة الصحابة وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة ديت الناس بتجري وحصلت فوضى عظيمة بين صفوف المجاهدين كتير منهم خارج من أرض الجهاد خارج بيفر إن جاءت الضربات من كل مكان وإذا بالناس يخرجون من أرض الجهاد وفي واحد داخل على أرض الجهاد بيجري ورا حاجة معينة مين هو؟ بطلنا ليلادي أنس بن النضر يدخل ليقاتل ليه؟ اصله شامم ريحه عجيبه جدا الريحه دي جايه منين جايه من جنه الرحمن سبحانه وتعالى ايه الدليل على كده حديث البخاري ومسلم انس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم انه قالوا ان النبي اتقتل فاما شاع خبر مقتل النبي عليه السلام لقى الصحابه جالسين وكل واحد رمى السلاح بتاعه قال ماذا تصنعون قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله لو كنتوا فعلا زعلانين انه مات امال عايزين تعيشوا ليه من بعده ثم اخذ السيف وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابه وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فقاتل فقتل فبحثوا عنه بعد الغزوه فما عرفوه ما عرفته الا اخته ببعض بنانه بعلامات كانت في صابعه ليه؟ وجدوه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم وإذا بجبريل عليه السلام أمين الوحي وأمير الملائكة يشق السبع الطباق وينزل ليتلو على أسماع النبي تلك الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في الرواية الثانية إن أنس بن النضر وهو داخل يقاتل ويبحث عن الشهادة قبله مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعد ذلك لموته فقال أنس بن النضر يا سعد واها لريح الجنة واها لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد فدخل أنس بن النضر يجري وراء رائحة الجنة فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الله أنس بن النضر أعطى الوعد وصدق في الوعد أعطى عهدا لله وصدق في عهده مع الله تعالوا ندي مثال تاني ونخش على الموضوع على طول مثال تاني الواحد لا انا ولا انت ولا حد يعرف اسمه لكن حسبه ان الله يعرفه الحديث رواه النسائي بسند صحيح ان في غزوه خيبر في غزوه خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كان غنم غنائم كثيره جدا وكان في واحد من ضمن الصحابه احنا ما نعرفش اسمه لانه لم يذكر اسمه في الروايه اصلا هذا الصحابي دخل فقاتل قتالا شديدا في يوم في يوم في غزوه خيبر فلما غنم النبي الغنائم وزع الغنائم على الصحابه وكان هذا الصحابي كان غائبا فترك النبي نصيبه مع بعض الصحابه فلما عاد هذا الصحابي قالوا هذا حظك من غنائم خيبر فحزن الرجل وما فرحش بالغنائم غنائم ما شاء الله يعني جمال ويعني نوق وبتاع دوت وسيوف واموال الى غير ذلك فاخذ هذا الصحابي كل ذلك واستاقه امامه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله ما اتبعتك على هذا انا ما اتبعتكش وامنت بالله وجاهدت معاك عشان شويه الغنائم ديت ابدا مع انها كانت غنائم كتيره جدا قال له والله ما اتبعتك من اجل هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا قال فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقي بيقول له أنا ما اتبعتكش إلا إن أنا عايز أترمي بسهم في حلقي فأموت فأكون من أهل الجنة فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا تلك القاعدة الأساسية قال إن تصدق الله يصدق لو تصدق مع ربنا وربنا يطلع من قلبك على هذا الصدق شوف ربنا هيعمل معاك ايه دخل الصحابي ده الغزوه اللي بعدها فقتل في نفس الموضع بربك يا اخي اخويا وحبيبي اختي الفاضله تخيل كده واحد عايش ما بيننا دلوقتي من اهل فلسطين وبيقول لك والله العظيم انا اتمنى واظن ان شاء الله ان ربنا هيكرمني برصاصة هنا بكرة ويدخل وياخد رصاصة في نفس الموضع ألا يكون ذلك دليل الصدق مع الله؟ فالرجل الصحابي قال له ما اتبعتك إلا إلا عن على إلا على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقه ففي الغزوة اللي بعدها اترمى بسهم في نفس المكان فقتل فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا تعجب النبي وقال أهو هو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى هن- ها هنا قالوا أجل يا رسول الله فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله ثم أخذه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا ومجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد الله دي خواتيم أهل الصدق ده مسك الختام لمن صدقوا مع الله سبحانه وتعالى يا ترى أخويا وحبيبي عمرك مرة صدقت مع ربنا عمرك صدقت في حبك لربنا يعني قلت أنا بحب ربنا وأنا صادق في هذا الحب عمرك صدقت مع النبي عمرك صدقت في حبك للنبي طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ عمرك صدقتي مع النبي؟ عمرك قلت انا بحب النبي ففجأة كده وانت بتقرأي فلقيتي ان النبي بيأمرك بالحجاب. بيقول صنفان من اهل النار لم اراهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. ده منطوق الحديث، منطوق الحديث ان اللي مش هتلبس حجاب بتعرض نفسها للنار، طب ومفهوم الحديث واللي تلبس حجاب بتعرض نفسها للجنه ان شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. بتحب النبي ما سمعتش كلامه ليه؟ ما لبستيش حجاب ليه؟ قلت هي حريه شخصيه وانا بقول بحب النبي، طب فين حب النبي؟ تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا العمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته ان الحبيب لمن يحب مطيع بتقولي انا بحب ربنا طب ما ربنا قال كده يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي انت منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما للي ما كانتش لابسة وابتدت تلبس إن شاء الله فكرت مرة تصدق مع ربنا في انك تعامل زوجك احسن معامله في انك تربي اولادك لله رب اني نظرت ما نظرت ما في بطني محررا محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم عملت زي امراه عمران فكرت ان انت توهبي ابنك ده لله يحفظ القران يتعلم العلم يدعو الى الله فكرت في مرة إن أنت تحسني لزوجك وتكوني وراه زي ما كانت أمنا خديجة واقفة ورا النبي بتسانده صلى الله عليه وسلم يقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر فكرت مرة تقفي ورا جوزك فكرت مرة تبر أمك وأبوك اللي أنت مقطعاهم بقالك سنة وسنتين وثلاثة فكرت مرة تسجد لله اللي ما سجدتلوش بقالك سبع سنين أو ممكن تكون ما سجدتلوش ولا مرة فكرت مرة تبوس إيد- إيد أمك وإيد أبوك اللي طول عمرك بتزعق فيهم وبتعاملهم أسوأ معاملة فكرت مرة تصدق في محبتك لربنا تصدق في محبتك لنبينا وتشوف الرسائل اللي جايه لك من عند ربنا من القرآن والرسائل اللي جايه لك من النبي من السنة وتقول سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مش بمزاجي ولا مزاجك ولا مزاجك امر ربنا فوق دماغنا على راسنا من فوق ما علينا الا ان احنا نسمع ونطيع وننفذ حدش فينا ليه خيار في المساله دي يا جماعه ما حدش فينا ليه خيار ان يقول هصلي او مش هصلي هلبس حجاب او مش هلبس حجاب ه- هأدي زكاة مالي طالما عندي فلوس أو مش هأدي هحج أو مش هحج مش بمزاجنا يا جماعة إحنا عباد لله وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون طب لو ما كنتش صدقت ولا مرة مع ربنا ولا صدقت ولا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمرك صدقت مع ربنا أو صدقت مع النبي عليه السلام ما تيجي نبدأ ليلاتي ما تيجي من الليلات دي نقول خلاص يا رب أنا بصدق في محبتي ليك أنا بصدق يا ربي في اتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم هسمع كلامك يا رب اللي هتأمرني بيه على عيني وعلى الراس اللي هتؤمرني بيه يا رسول الله على عيني وعلى راس هنفذ من الليله دي ولا يمكن اعترض ابدا على اي امر لله ولا اي امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبينا هو الاسوه والقدوه يا جماعه ده ربنا اللي قال كده لقد كان لكم في رسول الله وما قالش لقد كان لكم في اخلاق رسول الله ولا في قوه رسول الله ولا في علمي ولا في حلمي انما قال في رسول الله في كل حاجه جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر اللي عايز مسك الختام وهندور كده دايما حوالين الجملة اللي بقول لك هنفضل طول الشهر وهفضل طول في كل حلقة لازم أذكرك بيها ماذا أعددت لها ها جهزت نفسك لإيه ممكن أنا أموت دلوقتي ممكن أنت تموت دلوقتي ممكن أنت تموت دلوقتي حد عارف يا جماعة ده لسه من من من ثلاث أيام عندنا في مصر هنا ناس واقفين بس مستنيين عند شريط القطر ال- ال- ال- المزلقان مقفول بتاع القطر عشان القطر هيعدي وعربيات كتيره واقفه يعني مستنيه لحد اما خلاص القطر يعدي يتفتح مزلقان الناس تعدي تيجي من ورا ومحدش متوقع ان ده يحصل الناس واخدين بالاسباب وواقفين ومستنيين بعيد بعيد عن مزلقان القطر عشان القطر يعدي محدش يصاب وتيجي عربيه مقطوره من ورا تخبط كل العربيات ديت وتضرب في القطر وتقلب عربيات القطر عربيتين من القطر ويموت عدد كبير جدا من الناس ويصاب عدد كبير حد فيهم كان عارف انه هيموت حدش عارف متى يموت ولا اين يموت يعني سبحان الله الإنسان يعني مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها هي لحظة معلومة ووقت معلوم ومكان معلوم حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أصدق الصادقين كان يسمى قبل البعث الصادق الأمين بل وفي الحديث اللي رواه مسلم لما عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه فكنت في من انجفل قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب ده رجل صادق الصدق بيشع من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان وكان أبو سفيان ساعتها مشرك قال فبما يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة يعني النبي عليه السلام بيأمرهم بكده وهم أهل الجاهلية ورغم ذلك عارفين النبي بيأمرهم بإيه صلى الله عليه وآله وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم بيأمرك وبيحض الأمة كلها على أنهم يكونوا صادقين يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة حاجة بتوصل لحاجة أخويا وحبيبي أصدق مع ربنا أصدقي مع ربنا سبحانه وتعالى وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بالله عليك وبالله عليكي تتمنى دلوقتي حالا واحنا قاعدين يبقى مكتوب ان فلان اللي هو حضرتك او حضرتك عند ربنا يتكتب ان انت صديق ولا كذاب تخيل لما الملائكه كلها تعرف ان انت كذاب وتخيل في المقابل لما الملائكه كلها تعرف ان انت صديق الله سيرتك في السماء تبقى جميله الملائكه تدعي لك تستغفر لك سبحان الله نعمه ج... نعمه جليله وعظيمه اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود باسناد حسن انا زعيم يعني انا ضامن انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا الله ويقول كما عند احمد باسناد حسن اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه اضمنوا لي ست حاجات اضمن لكم الجنه اول حاجه في السته دولت اصدقوا اذا حدثتم ياه هو على كده طب يعني معلش عشان بقى انت بقى عايز تقول لنا بقى يعني ان اللي بيصدق ربنا هيرزقه مسخ الختام ان شاء الله بحسن ظن بالله اصدق مع ربنا اصدق مع نبينا اصدق مع الناس ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون من اهل مسك الختام ربنا يرزقنا واياكم مسك الختام لكن اوعى تنسى العباره اللي احنا هنتعايش معاها على طول وماذا اعددت لها اعددت الصدق ولا الكذب اعددت الصلاه ولا تركتها اعددت الحجاب ولا سبتيه اعددته ايه بالظبط خدوا بالكم مساله مهمه قوي انواع الصدق في عجاله سريعه ثلاث حاجات الصدق في القول وكما يقولون الصدق من جاء والنبي قال لك وعليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه كان في مره واحد مذنب وبيقع في كبائر كتيره جدا وكان نفسه يتوب ومش عارف يعمل ايه فكل ما يجي يتوب يرجع تاني فراح لواحد من المشايخ وكان رجل عاقل قال له انت بتذنب كتير قال له كتير جدا ونفسي اتوب الى الله سبحانه وتعالى قال له طب هقول لك حاجه اعمل اللي انت عايزه بس بشرط ان انت هتجيني هنا بعد اسبوع وتحكي لي بصدق واوعى تكذب عليا تعاهدني امام الله ان انت تكون صادق معايا ان انت كل اللي بتعمله هتيجي تحكيه لي قال له حاضر فمشي فجاي يشرب خمر فقال تذكرت أن الله حرم الخمر وإن أنا لو شربت هروح للشيخ بعد أسبوع هيسألني شربت ولا ما شربتش وإحنا تعاهدنا أمام الله إن أنت تكون صادق فقال قلت لا ما هروح أقول له شربت خمر يعني عيب طبعا فقام سايبها جه رايح يمشي مع ال- الجيرل فريند بتاعته فتذكر ان ربنا حرم ده يعني آه، ما ما ينفعش ان انا اتخذ واحده آه، خدا و- وان انا اعشقها يعني عياذا بالله في الحرام فقال لا لا وبعدين كمان الشيخ هيسالني وهقول له روح عملت كذا هفضح نفسي يعني وكل لما يجي يعمل معصيه يتذكر ان ربنا حرمها ثم ان الر- الشيخ ده هيساله فهيظهر هيظهر قدامه بصوره مش كويسه فلما عاد الى الشيخ بعد اسبوع قال له ماذا صنعت؟ قال له كلما اردت ان احدث ذنبا أو أفعل ذنبا تذكرت أن الله قد حرم هذا الذنب وأنك ستسألني فأستحي أن أذكر لك أنني قد فعلت هذا الذنب فقد تبت إلى الله وعدت إلى الله صدق من جاه صدق من جاه في الدنيا وفي الآخرة كان الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان إيه، عنده حوالي 12 سنة خد من أمه فلوس 40 دينار وكان مبلغ كبير جدا يعتبر ورايح عشان يتلقى العلم في بلد مجاورة للبلد بتاعته فهو رايح مع قافلة طلع عليهم اللصوص خدوا منهم الفلوس كلها وبعد ما خدوا منهم الفلوس كلها آه، جم عند هذا الغلام قال له معاك كام يا ابني قال له معايا 40 دينار قال له انت بتت- بتكذب عليا قال له لا والله قام موديه لرئيس اللصوص قال له كم معك قال له 40 دينار قال له وريها لي قام مطلعها له قال له طب يا بني ما حملك على ان تصدق معي انت عارف ان انا هسرقك ايه اللي خليك تصدق معايا قال عاهدت امي منذ بدايه امري على ان اكون صادقا فانا استحي ان انقض عهدي مع امي فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله انت عاهدت امك على ان تكون صادقا وتخشى ان تنقض عهدك مع امك وانا لا اخشى ان انقض عهدي مع ربي فقد تبت الى الله عز وجل وامر برد كل الاموال لاصحاب القافله ثم نادى على على اللصوص فقال وما ترون قالوا لقد كنت رئيسنا في المعصية وأنت اليوم رئيسنا في التوبة فقد تبنا إلى الله جميعا فالصدق من جاء أول حاجة الصدق في القول ثاني نوع من أنواع الصدق الصدق في النية والإرادة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد ف- يعني يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف ويقر فيقول جل وعلا وماذا عملت بتلك النعم فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك فيقول جل وعلا ويعلم أن عنده نية مش مز- مش مظبوطة فيقول له كذبت إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ وقد قيل خدت حظك خلاص فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم ثم يفعل كذلك بالمجاهد الذي لا يريد وجه الله وبالمتصدق الذي لا يريد وجه الله هل ربنا سبحانه وتعالى لما قال للرجل ده كذبت هل هو كذبه في أصل العمل؟ لأ إنما كذبه في صدق النية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نكون أصحاب نية صادقة يقول كما عند الترمذي بسند صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما عالم عنده فلوس فهو يعرف لله فيه حقه ويسر به رحمة فهذا بأعلى المنازل الرجل الثاني مباشرة رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا شوف النبي بيقول إيه فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء خدت بالك ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ثالث نوع من أنواع الصدق الصدق في الوفاء بالعزم زي قصة أنس بن النضر قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع فكان صادقا فكانت الخاتمة ينزل جبريل يحتفل بأنس بن النضر ومن على شاكلة أنس بن النضر ويقول للنبي عليه السلام هذه الآية العظيمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما تخافش اخويا وحبيبي واختي الفاضله الباب ما اتقفلش ومنهم من ينتظر يا ترى هنكون ممن ينتظر يا ترى هنصدق مع ربنا يا ترى هنلاقي في الامه نماذج عظيمه جدا من انس بن النضر سواء من الرجال او من النساء يا ترى هنشوف فعلا ناس صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى يعني محتاجين فعلا ان احنا نتعايش ونشعر بهذا المعنى العظيم الصدق صدق مع ربنا صدق مع نبينا صلى الله عليه وسلم صدق مع الناس صدق في جميع الأحوال والأقوال والأفعال محتاجين ان احنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى محتاجين ان احنا نصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يرزقنا جميعا مسك الختام عشان كده بختم الحلقة بذكرك بعنوان السلسلة مسك الختام ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام وبذكرك بشعارنا وماذا أعددت لها أخويا وحبيبي راجع نفسك أختي الفاضلة راجع نفسك محتاجين محتاجين إن احنا ربنا يرزقنا جميعا بمسك الختام لكن ما ننساش إن احنا وماذا أعددت لها ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويجمعنا في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام